الحمد لله على ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم للمساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم فهنيئا لمن جلس في بيت الله يتذاكر عن الله سبحانه وتعالى استغفار الملائكة له ومغفرة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين جاءوا يتعلمون عن الله سبحانه وتعالى ويتذاكرون كتاب الله في الوقت الذي يعني كثرت فيه المعاصي وكثرت فيه كثرت فيه فجور العباد وخصوصا في هذه الأوقات انتشار المعاصي بكثرة في هذا الزمان وفي هذه الأيام بالذات لازلنا مع قصة الأنبياء قصص أشرف خلق الله قصص أشرف خلق الله سبحانه وتعالى أفضل خلق الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في معرض كتابه لنا للعبرة والعظة ان ربنا أمرنا ان احنا نقص قص الأنبياء ليس مرحا ولا تسلية إنما عظة واعتبارا وهنركز في قصة الأنبياء أو احنا زلنا مع قصة الأنبياء منذ فترة نتعلم منهم كيف قاموا بهذا الحق كيف أقاموا الدين كيف أقاموا الشرع ثم كيف نشروا الشرع ثم كيف واجهوا الباطل صراع الحق والباطل كيف واجه الأنبياء هذا الباطل وكيف أقام الأنبياء أمر الله سبحانه وتعالى في الأرض ونركز دائما على عبادة الأنبياء أن هؤلاء تعلقت قلوبهم بالله أن هؤلاء قاموا بأمر الله سبحانه وتعالى لازلنا في قصة عيسى بن مريم سيدنا عيسى ذلك الرجل الذي كان جزء من حياته في الأرض ثم جزء من حياته في السماء ثم يعود مرة أخرى لينهي حياته في الأرض ثم موت ثم بعث ثم حساب وشفاعة يعني سيدنا عيسى حياته مش كلها احنا مطلعين عليها في جزء من حياة سيدنا عيسى رفع فيه إلى السماء ويعيش حياة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ليس عندنا فيها خبر ثم يعود ليكمل حياته التي التي نعرفها ثم يموت عيسى عليه السلام ثم يبعث كما باقي البشر ثم الحساب والجزاء ذلك النبي الكريم الذي هو صاحب أكبر خمس عزيمة من أكبر خمس عزائم على وجه الأرض في دعوة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى نبي كريم بعثه الله سبحانه وتعالى وتكلم عيسى في المهد توقفت الآيات في ذكر مريم أم عيسى عند كلام عيسى بعد كده احنا مش عارفين مريم راحت فين مش عارفين عاشت قد ايه ليس عندنا خبر صحيح كيف ماتت مريم غير أنه في آخر آيات سورة أو في آخر آيات مريم التي تكلم فيها عيسى قال إني عبد الله وكان أول ما تكلم به عيسى عليه السلام أني عبد هنا انتهى ذكر مريم ما عدناش نعرف ما عادش عندنا خبر لا نعرف كم عاشت بعد ذلك كيف ماتت أين دفنت ما حياتها بعد ذلك هنا توقفت الأخبار عن قصة مريم ابنة عمران والتي ذكرنا من أول عمران ثم زوجة عمران ثم مريم ابنة عمران ثم عيسى بن مريم لنشتغل بعيسى عليه السلام سيدنا عيسى تكلم في المهد واحنا قلنا قبل كده ان النبي الوحيد الذي بعث في المهد كان عيسى يعني كل الانبياء بيبعثوا عند الأربعين النبي الوحيد اللي تكلم وهو طفل رضيع كان عيسى ابن مريم طب ما في ناس تكلمت وهي اطفال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الغلام عارفين قصه عابد بني اسرائيل وقصه بتاعه الاخدود لما قال يا ام اصبري لكن هم لم يبعثوا هم تكلموا ايه كرامه إنما عيسى بعث طفل رضيع يعني سيدنا عيسى قال بيان دعوي وهو طفل رضيع قال أوصاني بالصلاة بالزكاة برا بوالدتي وفصلنا المرة اللي فاتت في البيان الدعوي من أول أنه قال إني عبد الله حتى قال الله سبحانه وتعالى وسلام عليه ثم مضت الأيام ولا نعلم كم مضى من هذه الأيام حتى أذن الله سبحانه وتعالى ببعثة عيسى بن مريم رسول الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما الذي يعلم عيسى بن مريم الله يعني يعني تخيل كده نبأني العليم الخبير لما واحد بيروح يتعلم في جامعة كبيرة بيقول لك ده أنا إيه ده أنا معايا دكتوراه من جامعة هارفارد ده انا معايا مش عارف ايه انت تخيل ان الذي يعلمه هو الله تخيل ان الذي يعلمه وحي ياتي من السماء جبريل انا عايزك تتخيل كده جلسه مع جبريل سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام بعثه الله سبحانه وتعالى ولا نعلم كم بين كم الفتره او المده التي بين طفوله عيسى بن مريم وبين بعثته مره اخرى لبني إسرائيل سيدنا عيسى علمه الله عايزين نتكلم عن النقطة دي يا جماعة العلم عن الله انك انت تبقى واقف مع العلم اليقيني العلم عن الله علم يقيني العلم اللي احنا بنتعلمه علوم الطبيعة دي علوم تجريبية يعني ايه تجريبية يعني بنجرب طلعنا حاجة يقول لك تجربة ومشاهدة استنتاج استنتجنا من التجربة كذا والتي شاهدنا فيها كذا فاستنتجنا حقيقة جه بعد شوية عالم تاني ما يقول لك ايه نغير هذه الحقيقة باجي بعد واحد تاني بعد 100 سنة عالم تالت قال لك نغير لكن العلم عن عن الله هو علم ثابت لا يتغير لأن الذي الذي علمنا هذا العلم هو خالق البشر هو خالق السماوات والأرض فعايزين نفصل لأن احنا مش هينفع نحاكم العلم الشرعي لعلوم الطبيعة إنما ممكن نحاكم علوم الطبيعة لعلوم الشرع يعني ممكن نقف مع علوم الطبيعة نقول هي إيه اللي فيها ثابت وإيه اللي فيها متغير لكن علوم الشرع علوم ثابتة قال ويعلمه الكتاب يقولوا يعني إيه الكتاب قالوا الكتاب يعني الكتابة يعني سيدنا عيسى كان يقرأ ويكتب وقالوا الكتاب لا الكتاب اللي هو التوراة والحكمة يقولوا الكتاب دي كتب السابقين والحكمة هو ايه كتب اللي كانت نزلت ايام سيدنا عيسى ايه كتب السابقين اللي كانت نزلت ايام سيدنا عيسى التوراة والزبور والصحف ابراهيم صحيح إيه يقولوا الكتابة دي كتب السابقين والحكمة ودي نقطة شوية نقف معاها الحكمة الحكمة لغة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل الوجوه يقول لك فلان ده عنده حكمة يعني مش الفكرة ان هو عنده علم الفكرة ان هو عنده ايه حكمة يطلع امتى العلم ويطلعه ازاي يقولوا امتى ويقولوا امتى ويقولوا فين ويقولوا ازاي الله سبحانه وتعالى لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يبلغ دين الله قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فقبل ما يتكلموا عن الموعظة اللي هي ذكر الجنة والنار ذكروا ذكروا بالايه بالحكمة الحكمة اللي هي الطريقة الله لما حفظ القرآن حفظ القرآن وطريقة تطبيقه يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن ينزل القرآن يكتبه على السماء واللي معدي رايح جاي عبر العصور بيشوف ايه كلام مكتوب في السماء صح كان ممكن الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن كالتوراة صحف يكتبها بيده غير أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقه ووعد بحفظه إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون فربنا حفظ القرآن بس يقول لك لا ربنا حفظ القرآن بتطبيقه إيه تطبيق القرآن اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق القرآن اللي هي الحكمة انك انت في آية نزلت الآية دي هتطبق ازاي ربنا سبحانه وتعالى أمر, رب... أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلي أقيموا الصلاة نصلي ازاي فحفظ الله لنا أمر الصلاة وحفظ الله لنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة زكوا أقيموا آتوا الزكاة هنزكي ازاي فحفظ الله لنا أمر الزكاة وحفظ الله لنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الزكاة يعلمه الكتابة والحكمة والتو... عشان يعني نقطة حفظ الدين عايزك تركز شوية مع نقطة الحكمة لأن طريقة تطبيق الدين محفوظة وطريقة تطبيق الدين أيضا علم وإلا لما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل ربنا سبحانه وتعالى علم عيسى عليه السلام الحكمة الكتاب التوراة الإنجيل ونزل جبريل مرة أخرى إلى الأرض ليخرج الناس من الظلمات إلى النور سيدنا جبريل مرة تانية نزل الأرض ليه نزل سيدنا جبريل روح القدس ليه نزل يعمل ايه نزل ينير حياة الناس الانجيل يا جماعة كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى تعالوا كده سريعا كده هو احنا الانجيل اتذكر عندنا في القرآن او ايه فحوى الانجيل الانجيل كان عقيدة ولا شريعة ولا الاثنين شريعة اذا كان فيه احكام تعالوا نشوف كده الانجيل ذكر في القرآن 12 مرة 12 مرة وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم بعض أشياء في الإنجيل الإنجيل كان فيه ولاء وبراء كان فيه أنك تتولى أهل الإيمان وأنك أنت تتبرأ من الكفار قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراه يبقى كانوا في التوراة يقولوا ده هذا المثال التعبدي ومثلهم في, في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يقولوا وهذا المثل الزراعي لأهل الإيمان إن أهل الإيمان بيحبوا بعض بيتولوا بعض بينصروا بعض كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك فإنه أمر أصحاب موسى وأصحاب عيسى أيضا بذلك غير أن أصحاب موسى كانوا المثال اللي ضرب في الإنجيل على حب المؤمنين لبعضهم والبعض وبغضهم للكافرين كان إيه؟ ده عايز جلسة لوحده الآية دي عايزة جلسة لوحدها كزرع أخرج شطأه زرع واحد زرع زرع أو اتزرع الزرع في نبات كبير طلع ثم خرج من هذا النبات نباتات صغيرة شط اللي هو النبتة الصغيرة حتى كبرت هذه النباتات الصغيرة وخرجت من ساق النبتة الكبيرة فأصبحت النبتة الكبيرة صلبة بإيه؟ بأصولها وفروعها فاستغلظ بقى إيه؟ بقى قوي فاستوى على سوقه إنه أصبح قوي يخرج من أصل واحد من منبع واحد ان اهل الايمان كلهم بياخدوا منين على اختلاف صغرهم يعني ده بيدعو على الشبكه العنكبوتيه وده بيدعو في الشارع وده بيدافع عن مراد الله وده بيحاول يجتهد انه يقيم نظام سياسي اسلامي وده بيحاول يجتهد انه يقيم اعمال خيريه في في حياه المسلمين وده بيعلم المسلمين وده بيقوم بيقيم حياه اجتماعيه وده كل على ثغر أبو هريرة وخالد وعثمان وطلحة والزبير لكن كلهم من أصل إيه أصل واحد اللي هو المنبع الواحد إن هم كلهم يأخذون من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فاستغلظ فاستوى على سوقه حتى لما كبروا وبقى معاه ناس النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه الفرق بين والذين معه والتاني ايه اخرج شطأه يقولوا ان في الانجيل كانت الانجيل كان فيه تربيه ان هو خد نبته صغيره وفضل يكبرها لحد ما بقوا ايه بقوا أصحاب عيسى رجال يستطيعوا أن يحملوا الدين بدأ معاهم من الأول خالص لكن سيدنا موسى جاء إليهم سيدنا موسى ما ترباش أصلا وسطهم ثم لما بعث فيهم كانوا قد إيه؟ كانوا قد كبوا احنا طبعا عشنا مع بني إسرائيل فترة طويلة يبقى الإنجيل كان فيه برضه إيه حب المؤمنين أيضا كان في الإنجيل من أول الإنجيل كان فيه أمر من أول الإنجيل اللي هو اسمه إيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جبناها منين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه إذا أمروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة تانية أمروا بها في الإنجيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفقين فيه يحل لهم الطيبات إن الإنجيل كان فيه بعض التشريعات المخالفة لتشريعات التوراة حاجة ثالثة يبشرهم برسول يأتي من بعد اسمه أحد يبقى الإنجيل كان فيه بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة بعد كده خمسة الجهاد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأملهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلونه ويقتلون وعدا عليه حقا فين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن صح ولا أنا إن الأمر يقاتلون في سبيل الله إن الله سبحانه وتعالى أمر نبي الله موسى ثم نبي الله داود ثم نبي الله عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بأن تكون مفصلة ومفرقة على الشرع على العقيدة أن يقاتلوا في سبيل الله طبيعي أن هم لما يقاتلوا في ناس هتموت فلما ناس هتموت وعدهم الله بأنها لهم الإيه الجنة اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ده فين ده في التوراة ده فين ده في الإنجيل ده فين ده في القرآن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آيات عن الإنجيل بشارة الإنجيل طبعا العقيدة واحدة الأنبياء إخوة لعلات طيب قال الله سبحانه وتعالى ورسولا إلى بني إسرائيل وقف وقفة بقى كده يعني ايه رسولا إلى بني إسرائيل هو سيدنا عيسى رسالته عالمية ولا رسالته فقط لبني إسرائيل هو ايه النصرانية ينفع تعمم ولا هي رسالة إلى بني إسرائيل وإيه اللي يعمم ورسولا إلى بني إسرائيل احنا كنا بنتكلم عن عيسى العبد النهاردة هنخلي الدرس اسمه عيسى الرسول أنه أرسل برسالة الرسالة دي تخص مين تخص بني إسرائيل سورة الصف عارفين سورة الصف سورة الصف اللي هي اللي هي بتفضحنا دي اللي هي بتطلعنا من المفكين دي اللي هي لما تقولون ما لا تفعلون اللي هي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان عارفين الصف شايفين شوفوا كده شفتوا احنا متجمعين ازاي الدول الإسلامية متجمعة مع بعضها ازاي صفة شفتوا كده شفتوا ال ال الناس اللي بتشتغل الدين متجمعين مع بعضها ازاي هو ده بقى هو ده بالظبط لو احنا عايزين نعمل عكس الصف هو ده ان الصف صف الصلاه كلهم ورا امام ايه بيعملوا كلهم حركات ايه واحده بين الصفوف وبعض مسافات واحده مفيش حاجه اسمها صف واحد واقف هنا وواحد واقف هنا وواحد واقف هنا كلهم جنب بعض وبيسدوا الخلل والكل يسارع في سد الايه الخلل واكمال الصف شفتوا ده هو ده بالظبط اللي احنا ما بنعملوش في سوره الصف ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا موسى وسيدنا عيسى ليه عشان الانبياء كانوا صف واحد عشان كانوا يكملوا بعضهم بعضا عشان كانوا يحملون نفس الرساله مش نفس الشرائع لكن نفس العقيده ان اعبدوا الله وحده لا شريك له في سورة الصف سيدنا موسى قال يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم لكن سيدنا عيسى ما قالش يا قوم قال إيه قال يا بني إسرائيل فيقول هو إيه الفرق بين نداء موسى يا قوم ونداء عيسى بن مريم يا بني إسرائيل أيوه مش منهم ازاي ما هو من آل عمران ما هو عمران من بني إسرائيل آه ملوش أب فيقول لك الرجل ينسب لأبيه فلم يجد الله سبحانه وتعالى أن ينسب عيسى لهم لأن الرجل ينسب لأبيه وعيسى لا أب له إنما سيدنا موسى كان أبوه من من بني إسرائيل فقال يا قوم ورسولا إلى بني إسرائيل بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى سنين طويلة الزمن اللي بعث فيه موسى عليه السلام ولا وجاءت أجيال وراء أجيال وانتشر فيهم الفساد وكان هذا الجيل من بني إسرائيل جيل مادي في غاية المادية اللي هو يقول لك أنا أؤمن بالحقائق وكانوا متقدمين جدا في علم الطب فبعث عيسى بن مريم رسولا إلى بني إسرائيل رسول إلى بني إسرائيل يبقى رسول في زمن معين لناس معينة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بعثه برسالة يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين يبقى النبي عليه السلام رسالته مش لناس معينة في زمن معين ايه الفرق بين الاثنين وفي الحالتين الذي انزل الكتاب هو الله ايه الفرق بين الاثنين ان رساله لقوم مخصوصين بتبقى بتناسبهم بتناسب حياتهم الاجتماعيه حياتهم الاقتصاديه حياتهم السياسيه بتناسب تاريخهم فالكلام ينفع ليهم يعرفوا يعيشوا بيه لكن لو جم يعمموه على قوم اخرين لا يستطيعوا ليه لانها تناسب مجموعه فقط أما الرسالة العالمية عشان كده تجد إيه؟ تجد في آيات في القرآن فيها مجملات مثلا الآيات اللي بتخص السياسة بتخص البيوع والتجارة تجدها فيها إيه؟ ضوابط عامة وتجد آيات فيها تفاصيل العبادات المعاملات الاجتماعية الزواج والطلاق والنكاح وعارف تحس إن الموضوع فيه تفصيلات كتير قوي ليه؟ لأن الرسالة العالمية بتراعي المشترك الإنساني اللي هو مش هيتغير عبر الزمان يعني ما مش في يوم من الايام واحد كده هيقول لك والله انا مش هصلي او قررت ان انا ايه نلغي الصلاه فتجد تفاصيل في ايه في احكام الصلاه لكن البيوع وصورها ده انت كل يوم بتطلع عقود جديده فتجد جاء الاسلام او جاء التشريعات بايه جاء تشريع الاسلام بايه بمجملات ان مثلا ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم حرم الربا حرم الغبن حاجات مجملات فيما سوى ذلك العقود تتجدد وكذلك في وسائل مثلا التعذير في القضاء ان في احكام ثابته وفي احكام متروكه ليه متروكه لان الناس هتجتهد سيدنا عيسى ارسل الى بني اسرائيل عشان كده من الاخطاء تعميم رساله رساله لا تعمم ورسولا الى بني اسرائيل من النكات الظريفة يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن عيسى دايما احنا قلنا المره اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت قلنا ليه ليه دايما ربنا يقول عيسى ابن مريم عشان ما حدش يقول عيسى ابن الله دايما يتقال ايه كل ما بيذكر اسم عيسى يتقال ايه ما يتقالش عيسى كده يعني ما يتقالش زي مثلا محمد رسول الله وما تقالش برضه مثلا اسماعيل بن ابراهيم يعقوب ابن اسحاق يوسف بن يعقوب سليمان بن داوود محمد ما تقالش في القران حد باسمه بنسبه بصفته الا ايه؟ الا عيسى بن مريم ويقولوا كلمه الالف الابن او بن امتى بيتكتب الف؟ ماشي لو الالف بس كده قول معايا كده تاني لو رجل ينسب لو رجل ينسب لأبيه مباشرة يكتبوا ابن يقول لك العرب يعظمون يعظمون إيه إيه الأنساب مفيش حاجة اسمها واحد كده جاي تعالى ابن زنا انت تعالى تعالى انت ابن مين لأنهم يعظمون الشرف والحياء والعفة فما يتكتبش إيه مثلا ايه, ايه احمد سيف إنما كتب إيه أحمد بن سيف عبد الرحمن بن أحمد يقول لك لو أنهم سمعوا رجل يقول محمد بن عبد الله لو أنهم سمعوا له يقول محمد عبد الله لجلدوه كان اسمه عمر الخطاب ولا عمر ابن الخطاب يقول لك وكان ذلك معمما في كل أنحاء العالم إن الرجل يذكر بإيه بنسبه لما الرجل ينسب إلى أبيه مباشرة يتفعل حرف الألف ابن وبن معناها ولد فلان ابن فلان أو فلان بن فلان يعني ولده لو هينسب لجدي يتحط اسم الألف ولا ينسب لأمي يتحط الألف يبقى بيتشال امتى لما يكون للأب مباشرة يعني مثلا لو يقولوا محمد ابن عبد الله ما يكتبش ألف لما يكتب محمد ابن عبد المطلب يكتب الايه يبقى هنا يبان ان هو مش ايه يقول لك وكان ذلك عليه عامة العالم حتى انتشر التبني في بلاد غير المسلمين كانوا بيتبنوا فكانوا لما يحبوا يبقى واحد يتسمى يسموه ايه يكتبوا ما يكتبوش ابن يعرفوا ان ده ابن تبني يعني لكن لو هو من نسب معروف يكتب ايه ابن حتى انتشر الامر وبقى بيتكتب دلوقتي ايه فلان كذا ما عادش بيتكتب ابن خالص عيسى ابن مريم دائما تكتب بالايه بالالف يقولوا ده هذا تعريف طيب يا جماعه هو في اشكال ان واحد ينسب لامه ايه اه ان الاصل ان الرجل ينسب لايه لابيه لكن هل ده بيقدح في الرجل لا لا يقدح فيه انما هنا ليه تعريفا عيسى ابن مريم هل هذا يقدح فيه مطلقا ليه لانه ايه ربنا اراد ان هو يكون ايه ايه في كل ذكر في كل مره يذكر فيها يعني كل مرة بتذكر, بتذكر فيها سيدنا عيسى عليه السلام تذكر ايه مريم ابنة عمران تذكر صلاح هذه المرة طهر هذه المرة تذكر عفة هذه المرة وأنها جعلها الله آية احنا اتكلمنا على مريم فترة في صبرها وثباتها وعفتها ورسولا إلى بني إسرائيل سيدنا عيسى بعث بالإنجيل قال تعالى عن موسى لقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بأته أنفسكم كذبتم فريقا استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون إن هم أيدناه بروح القدس يبقى سيدنا عيسى كان مؤيد بإيه؟ مين روح القدس؟ سيدنا جبريل سيدنا جبريل كان بينزل على سيدنا عيسى اه كان بينزل سيدنا عيسى ولك أن تتخ... إيه؟ نزل بجميع الرسالات هتخيل كده سيدنا جبريل يعني لما يقابل نبي من الانبياء ونبي مثلا يكون قومه مثلا ايه يعني يكفرون به او او يؤذوه فيقول له احكي لك انا بقى قصه من القصص ده اللي حصل معاك ده كان من 2000 سنه مثلا مع فلان حصل معاه كذا كذا واهلكناهم وربنا سبحانه وتعالى اهلكهم وعارف انت متخيل كم العلم وكم الايمان الذي تتلقاه اذا قابلت مثل جبريل انا ليه مركز على النقطه ديت عشان تعرف قيمه علم الوحي ان اللي مذاكر شويه تاريخ بيجي يقول لك يا عم انا هحكي لك بقى قصص وكانه درس علم الاولين والاخرين يا جماعه علم الوحي علم يقيني وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق هذا الوحي أيضا محفوظة من الله سبحانه وتعالى أني جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم رقم واحد جئتكم بآية من ربكم ونقف كده مع كلمة آية من ربكم سيدنا عيسى جاء إلى بني إسرائيل رسول بني إسرائيل متميزين في إيه؟ متميزين في الطب متميزين جدا جدا جدا عارفين ان قوم سيدنا موسى كانوا متميزين في السحر فأضحض الله سحرهم تاني بقى كانوا ماديين جدا وفاكرين نفسهم عارفين كل حاجة فوق ان الرسول جاي لهم طب ايه الدليل على انك رسول ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه الناس كل نبي كان بيجي كان بيجي بآية الآية دي يا جماعة آية مستمرة ولا آية وقتية وقتية لمين لقومه عشان يؤمنوا عشان يعرفوا ان هو فعلا رسول كانوا متميزين جدا في الطب وفاكرين هم بيعرفوا كل حاجة فجاء عيسى بمعجزات أو بآيات تدل على صدق أنه رسول من عند الله وأن الله هو خالق كل شيء وأنه يقدر على كل شيء طبعا الناس اللي ماديين قوي يقول لك بعث بقى ونشور وحساب وجزاء لا لا لا لا لا مش الكلام ده خالص انت مكذبين بالبعث ومعتقدين ان هم فوق البعث سيدنا عيسى قال اعبدوا الله واتقوه واطيعون اشهدوا انه لا اله الا الله ايه الدليل على ان هناك اله وانه يملك كل شيء ويقدر على كل شيء فاذا بعيسى عليه السلام ياتيهم بايه الايه ديت احنا قلنا ايه وقتيه اول حاجه اني اخلق لكم من الطين هات شويه طين يجيب طين يقوم سيدنا عيسى يعمل ايه يشكله تمثال طير شكله طير فعلا وبعدين ينفخ فيه فيقوم طاير ازاي مين يقدر على ده من يملك هذه الألواح من الذي جعل هذا الطير من الطين يطير قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وقف على القدة بإذن الله نوع صلى يقول أول من تسعر بهم النار المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة أكتر ناس هتعذب يوم القيامة مين؟ نوى صلى يقول مصورون يعني ايه مصورون؟ اللي واحد يوم يعمل تمثال يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم قال له يوم القيامة أنت بتعرف تخلق؟ عشان كده يقولوا إيه؟ كلمة بإذن الله مقيدة ليه؟ لأن الله أذن لعيسى ولم يأذن لغيره إن الله أذن لعيسى إن هو يعمل إيه؟ يعمل تمثال ولم يأذن لغيره سؤال نؤمن بتوحيد الأسماء والصفات صح؟ يقولون بتوحيد الألوهية يعني لا إله إلا الله يعني لا يعبد إلا الله وتوحيد الربوبية يعني لا خالق ولا مالك ولا رازق ولا مدبر إلا الله وتوحيد الأسماء والصفات يعني لا رحمن ولا عزيز ولا قوي ولا قهار ولا جبار ولا ملك ولا مالك الملك إلا الله طيب ومن يعني إيه أني أخلق لكم هو في خالق غير الله أنه حقيقة لا خالق إلا الله لكن تعالى شوف لي كده تعالى نفكر في معنى الخلق عشان تعرف يعني لا خالق على الحقيقة إلا الله أن الخلق فيه خلق اللي هو ايجاد من عدم وفيه تحول مادة يقول لك ايه دخل المعمل وعمل قاعد يخلق يخلق يعني ايه يحاول يطلع من مادة مادة تانية يمكن تطلع حاجة ايه يحاول يطلع من مادة مادة اخرى عشان كده يقولوا ان الخلق لما ذكر مع عيسى ان هو ذكر من من الى ان هو تحويل الطين الى هيئه الطير كانه شكله طير تبص لهم بعيد كده فعلا شكله طير فيقولوا ده يطلق عليه خلق مجازا لان اصل الخلق هو الايجاد من عدم عشان كده الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنوم خلق السماوات والارض من ايه تعرف السماوات والارض مخلوقه من ايه احتار هؤلاء كثيرا يقول لك واصل الطاقه وكانت تتحول والراجل اخترع قانون او استنتج قانون لما وجده مشاهدة واضحة تطرد عبر أشياء كثيرة أن لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من صورة إلى أخرى فقعد يقول لك طب كان أصلها إيه وفي الآخر خالص من طوق هذه الطاقة يقف كانت مش عارف حلالية ثم كهرباء يعني في الآخر من طوق هذه الطاقة من الذي خلقها من عدم يقف الله خالق كل شيء الله خالق السماوات والأرض من غير مثال سابق ومن عدم من غير مثال سابق دي لوحدها تقف معاها واقفة ان ما كانش يعني انت النهارده بتعرف تقيس على حاجات سابقه حتى اللي بيعمل اللي بيخترع مثلا مره حاجه مره واحده بس بيعمل حاجه يقول لك ده فلان ده مبدع مبدع عشان عمل ايه؟ عشان مثلا مرة عمل برنامج عمل صفحة الجهاز مثلا ساعد في حاجة مع ان التطورات الطبيعية للبشر ادته مقدمات يعرف يعمل بيها الايه الحاجة دي بقى مبدع هذا في امر واحد فانظر في الكون من حولك بديع السماوات والارض الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض انظمه المخلوقات جميعا النمل النحل طيور الوحوش النباتات الإنسان تفاعل المخلوقات مع بعضها الأسماك النظام ده من أبدعه من خلقه الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى قال لهم انا جاي لكم بايه اني اخلق لكم من الطين انا معايا هات الطين يا ابني عملوا الطين فوجئوا ان الطين بقى شكله هيئه الطير وبعد كده سيدنا عيسى نفخ فيه فاذا بالطير ايه بيطير ايه ده الطين بقى طير بيطير قال هذا من الله ايه ده بي... سيدنا عيسى بيؤكد لهم انت ممكن وقتها تبص لو انت شفت الموقف ده تقول ايه ما فيش ساحر ما هو الساحر هيعجزه هو هو برضه ده فوق قدرات الساحر لكن هتقول طب ده اله المسيح الدجال هيعمل كده عشان كده في صراع الحق والباطل هيقف امام المسيح الدجال مين المسيح عيسى ابن مريم النبي صلى يقول فيذوب الدجال هيدوب كما يذوب الملح في الماء جبت شوية مية وحطيت فيه شوية ملح وقلبت فين الملح راح فالحق إذا وقف أمام الباطل اندثر الباطل وثبت الحق عشان كده انت مطالب انك انت تعمل ايه انك تقوم بالحق انك تقول الحق قوله بس هنتغير ازاي هيعملوا يا عم قولوا بس اعملوا بس اقمه فقط انك انت تبقى قايم بالحق عارف اللي هو ايه الاذان اذن فقمت انت قمت تصلي قمت مأذن وقمت قايم تصلي يعني ايه الناس هتسيب كل ده وتيجي تصلي هتلاقي فجأة واحد جنبك وواحد جنبك وواحد جنبك ده الصلاة انها يعني الكلمة بتاعتي دي اللي هتأثر اه هتأثر أول معجزة أو أول آية لبني إسرائيل إن هم شافوا طين بيتحول لإيه؟ لطين. في آية كمان قال لهم قالوا له طب إحنا عندنا فلان مات ونفسنا نشوفه كلمة بس صغيرة نقول له كلمة وهو حر بعد كده فسيدنا عيسى يحيي الموتى بإذن الله يحيي الموتى واحد مات مات واتدفن فإذا بعيسى يدعو الله فإذا برجل يقوم ثم يخرج إلى الناس ما هو هيموت تاني دي بقى صعبة جدا يبرئ الأكمه والأبرص الناس متميزة جدا جدا في العلاج يبرئ الأكمه يعني إيه الأكمه يا جماعة الذي ولد أعمى ودي نقطة مهمة قوي ان يقول لك في أمراض تطرأ على الإنسان لكن في أشياء ولد بها الإنسان يعني القدرة دي مش عنده أصلا ولا نقف مع اسم الله البارئ يعني ايه البارئ يقولوا البرء الشفاء طب ما احنا عندنا اشفي انت الشافي يعني ايه البارئ
الشافي اللي بيشفي المرض هو المرض ده اصلا اتسع بعد كده انما ش- البارئ اللي هو بي- بيشفيه من حاجه اللي هو يعني ما كانش ما كانش عنده قبل كده اللي هو ولد بها زي الأكمه كده أو الأبرص اللي يقول لك عجز الأطباء عن ذلك حتى هذا الزمان إن واحد ما كان ما بيشوفش خالص ولد أعمى يعجز الأطباء أن يجعلوه يرى دي مش في قدرات البشر يقولوا ما إن إحنا نذكر اسم الله البارئ يعني يقولوا ال- إذا برى إذا بري القلم القلم اتبرى فإنه يجهز بالكتابة أنه يقوم بإيه إيه يقوم بوظيفته أنه يجهز للقيام بوظيفته وكذلك الأعضاء يبرئ الأكمة يعني الأعضاء تجهز للقيام بإيه بوظيفتها الأكمة اللي ما بيشوفش واحد اتولد أعمى فسيدنا عيسى جه جابوه فدعا الله سبحانه وتعالى فإذا بالغلام يرى أو إذا بالرجل يرى شاف إزاي ده مين يقدر على ده الأبرص المرض البرص مرض الجلدي اللي بقى فيه بقع في الجلد ازاي انه شوفي منه مولود بيه او عاش بيه عمره ثم يدعو عيسى عليه السلام ربه فاذا به ايه يشفى قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله دي كده كم آية تمام أربعة يلاحظ كلمة إيه بإذن الله اوعى تنسى دي اوعى تيجي دي اوعى تنسى دي مطلقا ليه بقى تلاقي انت ممكن تعالج واحد فيقول لك انت شفتني انت لولاك انا كنت ايه كنت هموت طبعا انت تعمل ايه تقوم انت كده منتعش و- وحاسس بقى ان انت ايه انت لولا ال- يروح للمهندس يقول له لولا ان انت كنت واقف معايا كانت بتوقع على دماغنا عليك الا تنسب فضل الله لنفسك تعالى تعالى انت بتعمل ايه قول له انا لا اشفي احد انما يشفي الله وحده لا شريك له عارف لما جه غلام الملك في قصة غلام الأخدود قال ما هنا لك أجمع أن أنت شفيتني قال له بص كل الحاجات الجميلة ديت والأموال دي كلها ليك إن أنت شفيتني فرد عليه رد واضح جدا قال له أنا أشفي أنا لا أشفي أحد إنما يشفي الله وحده لا شريك له إنك عليك أن تدفع غلو الناس فيك يقول لك لو- لولا أنت كان زماني ضل قل له والله لولا الله لما صلينا ولا اهتدينا ولا تصدقنا يقول لك انت لولا فلوسك كان زماني بضحك و- وبعدين يقول لك والله انا يعني طبعا من لم يشكر الناس لم يشكر الله يا سيدي هو انا بقول لك ما تشكرش الناس هو انا عشان اشكر الناس لازم اضعهم فوق مقامهم ان سيدنا عيسى حريص مع كل ايه يقول لهم ايه باذن الله شوف ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم يعني رسولا اكلمكم بايه من ربكم شوف هو بيقول لهم ايه ايه مني لا ايه من ربكم هل استغل عيسى عليه السلام انبهار الناس ورؤيه الناس لما لشيء لم يروه من قبل ليعلو فوق الناس انما قال ايه بآية من ربكم انا عايزك تركز على كلمة بآية من ربكم ديت ثم قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم يبقى أول حاجة قال لهم بآية من ربكم والثانية قال إيه إن في ذلك بآية لكم قال لهم يا جماعة هذه آيات من الله لكم أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم يعني إيه يعني هو ماشي مع أصحابه أو ماشي مع ناس وفي ناس عملت عزومة وبتاكل مثلا بلاش أقول مثلا فيقول لهم إيه الناس دي بتاكل كذا كذا كذا يقول لهم ايه تفاصيل الاكل ايه ده هو لا يعلم الغيب كما انه لا يحيي الموتى كما انه لا يخلق كما انه لا يبرئ ولا يشفي انما جعل الله ذلك ايه لعيسى ابن مريم حتى تصدق بني اسرائيل ان عيسى ابن مريم رسول من عند الله خالق السماوات والارض ده غيب يا جماعه انه بيقول لهم ان انا ايه اقول لك يا ابراهيم انت عندك فلوس في البيت قد كذا كذا كذا وفي بيتكم في اكل قد كذا كذا كذا ايه ده عرف منين بالظبط ما تدخرون في بيوتكم واحد مدخر حاجه في بيتهم وعينها بقى تحت فين مكان ما حدش يعرف بيتهم حدش بيخش الا هو فاذا بعيسى ابن مريم وينبهه عن هذا الادخار اذا عيسى ابن مريم ينبهه عن هذا الطعام طب ما الكهنه والمشعوذين كانوا بيعملوا ده ماشي كويس انت بدات تقول لي ان هو يعرفوا حد من قرايبه بيستعملوا الجن ايه الفرق اللي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه ايه آية على الخلق من الطين آية على إحياء الموتى آية على الشفاء ثم آية بعلم الغيب صح كده؟ طيب حاجات دول طيب الكهنة والمشعوذين كانوا يتعلمون ذلك كانوا يربون على ذلك كانت لذلك مقدمات لكن واحد عايش معاهم عارف أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون هو أنت مش عارف رسولك ده كان قاعد معاكم أن تقوموا لله مثنى وكل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم صاحبكم ده واحد أنت بقالك معاك 40 سنة فجأة لقيته بيقول كلام إيه ده؟ هو جاب الكلام ده منين؟ ده أنا عايش عايش معاه حياته كلها إن سيدنا عيسى كان وسط هؤلاء ثم أصبح يخبرهم بذلك طب حتى لو هو كه... طب اتعلم الكهنة فين؟ من علمه ذلك إنه الله سبحانه وتعالى الكهنة يكذبون والأنبياء يصدقون الكهنة يقول كلمة صواب عليها كلمات كثيرة خطأ الأنبياء كل كلامهم صواب طب يا جماعة سؤال هو احنا ليه بعد مئات السنين من عيسى ابن مريم ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الكلام ده واحنا ليه بعد 1400 سنه من موت النبي عليه السلام بنتذكر هذا الكلام يعني ايه الفايده من ده ايه الفايده ان احنا نذكر الكلام ده اكيد مش عشان ننام ايه ماشي انا بتكلم على قصه سيدنا عيسى بالذات ايه تثبيت الفؤاد سنة الله في معاملة الخلق حاولوا تركزوا أكتر في قصة سيدنا عيسى بالذات إن هو رسول إن هو رسول وأنه جاء بآيات معجزات طب يا جماعة كل الأنبياء جاءوا بمعجزات في ناس قال هو هو ناس آية ابن الله اللي هو ثالوث صحيح فيها شرك وكفر توضيحا لقصة عيسى بن مريم وأنها فتنة عبر الزمان كثير من الناس ضل فيها اللي أنا عايز أقوله بس نقطة إيه إيه في آيات عيسى ابن مريم أن كل الأنبياء جاءوا بآيات يعجز البشر عن إدراك أو عن فعل مثلها ومع ذلك كفر من كفر ان انت لما تسمع ده لما لو انت متخيل ان انت كنت زمانها لو انت شفت عيسى ابن مريم هتعمل ايه لو انت شفت عيسى ابن مريم هتعمل ايه يقينا هتؤمن بيه نوع السلام يقول في حديث صحيح مسلم قال ورأيت وكنت نائما يوما في الحجر فرأيت رجل ينزل يضع يديه بين منكبي رجل رجلين رجل آدم يقطر رأسه ماء رجل الشعر شعره متسرح بينزل ميه في اثار المياه من الوضوء ونازل مش نازل لوحده ده نازل ايه بين رجلين يعني نازل معاه اتنين قال رأيته يطوف بالكعبة فإذا به عيسى بن مريم ثم رأيته وراءه رجل عينه طافية كأنها عنبة فإذا به المسيح الدجال نكمل بعد شوي إن شاء الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث في صحيح مسلم أو رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إنه رأى عيسى بن مريم يقتل رأسه بالماء يطوف بين رجلين ثم ذكر وراءه المسيح الدجال اللي هو الأعور ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن ربكم ليس بأعور وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الدجال لما تيجي تتأمل كده في الفرق بين الاثنين أن هذا مسيح الحق وهذا مسيح الكذب والضلال والدجل هتجد الآيات قريبة من بعضها البعض أن هذا الكذاب أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأرض فتخرج كنوزها يقول الأرض طلعي كنوز تطلع يأتي إلى رجل فيقتله يشقه نصفين ثم يضع يضع الشقين بجانب بعضهما بعض ويقول قم فيقوم فالناس تقول ده ايه ده اله هذه الايات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها عباده جعل الله سبحانه وتعالى لنا أشياء نفرق بها بين الآيات الحق وآيات الايه الضلال قلنا قبل كده في قصة سيدنا موسى إن الناس بتبهر بإيه بالقوة وقلنا بتبهر بإيه يعكفون بالعبادة إن هو لما يشوف اعتكاف آه أكيد صحيح يا عم ده بيعتكفوا صنم هو حضرتك بس ايه عشان كده قلنا ايه قلنا اذا اذا رايت رجل يسير على الماء او يطير في الهواء فلا تحكم عليه حتى تعرضه على القران والسنه ان الان انت رايت ايات هذه الايات اذا كانت داله على قدره الله إذا كانت دالة على وحدانية الله إذا كانت دالة على المسلمات الشرعية والعقلية فإن هذا حق وإذا كانت غير ذلك فهي يقينا من الباطل لما تعيش قصة سيدنا عيسى لما بعد كده تشوف المسيح الدجال ما عادش الموضوع بالنسبة لك صعب ليه لأنك رأيت لأنك رأيت ذلك في كتاب الله إنك واحد يحيي الموتى فبعد كده لما تشوف حد بعد كده بيحيي الموتى مش هتحس إن أنت عندك الايه الفزعة دي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم قال أن خير الشهداء ذلك الرجل الذي يقوم إليه فإذا به يقول ما رأيته إلا أنك الكذاب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيشقه نصفين ثم يقول قم فيقوم مرة أخرى فيقول ما قولك فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا قال له والله انت ال... هو ده بالظبط ده انا كده متأكد تماما لماذا ضل النصارى في عيسى ابن مريم لأنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين مقام العبودية التي معها الآيات التي تثبت وحدانية الله وبين مقام الألوهية لأنهم لم يفهموا معاني أسماء الله ما فهمش معاني أسماء الله فبالتالي لما لم يفهم من هو الله لم يفهم كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى يعني مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قريش يدعوهم إلى الله قالوا والله احنا ايه احنا عايزين آية تدل ان انت رسول من عند الله احنا ايه اللي عرفنا ان انت رسول قال لهم طب اعمل لكم يعني قالوا الامر ده تعرف تشقه هيشوف القمر فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ثم أشار إليه فانشق القمر حتى أن الذي كان في سفر بعيد رأى القمر ينشق اللي كان في مصر الكلام ده كان فين؟ في جزيرة العرب اللي كان في مصر شاف قمر بينشق ثم عاد مرة أخرى حتى أصبح شقاه بين جبل يعني هم كانوا واقفين على في مكان لقوا شق راح ناحية الجبل وشق ناحية الجبل الثاني اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعود ويقول سحر مستمر شافوا آيات اهو قالوا لا ده ساحر أبع عيسى بن مريم لما مات بعد ذلك ما قالوش ايه هم ادعوا عليه السحر طبعا لا لا لا كل الأنبياء قالوا ساحر أو مجنون يعني الكلمتين ساحر ومجنون ديت دي مضطردة مع جميع الأنبياء لكن ادعوا ألوهية من قام بهذه الآيات ونسوا أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات بإذن الله أن الله أذن احنا يا جماعة مثلا في قصة بعثة سيدنا موسى احنا عارفين بداية الوحي مع سيدنا موسى صح؟ عارفين قصة بداية الوحي مع سيدنا موسى أول مرة شاف الوحي كان رأى نارا فقال عليهم كثوا وعارفين قصة بداية البعث أو بداية الوحي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن سيدنا عيسى لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا بداية وحي عيسى بن مريم غير أن سيدنا عيسى يكلم الناس في المهد وإيه وكهلة اللي أنا بكلمكم ده وهو لسه إيه شابا اللي هي لسه في جزء في حياة لسه كهلا دي في آخر الزمان لما ينزل مرة أخرى حتى يستكمل ما له من رزق وحياة على هذه الأرض ثم يموت ثم يبعث الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة عيسى بن مريم لنعرف أن هؤلاء الذين أحيانا يقول لك إيه أصل الناس مش شايفة حاجة تدل على قدرة الله فلما تبص كده الايات طب الناس دي كفرت ازاي بعد كده يعني واحد جاب لهم طينه وعملها طير وبعد كده طيرها قدامهم بنفخه هو اللي بينفخ ما الذي جعل في نفخته حياه هذا الطير واستمرارا يعني مش مره يحيي الموتى ابرئ الاكمه والابرص دي حاجات يقينا ما حدش يقدر عليها من البشر لو اجتمع اهل البشر على ذلك هم دلوقتي مجتمعين على ذلك عرفوا يعملوا ده يعني هل استطاعت البشرية عبر زمانها منذ خلق آدم إلى يومنا هذا استطاعت البشرية إحياء ذبابة عرفوا يعملوا ده مرة واحدة بس إحياء ذبابة ناموسة موتناها عرفت البشرية مجتمعة بكل آلاتها وعلومها على إحياء هذه الناموس مرة واحدة بس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخرجون ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم ذباب شيء لا يستنقذوه منه لو ذبابة خدت حاجة من بني آدم ولا حشرة خدت حاجة من بني آدم لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان سيدنا عيسى جاء بايات واضحات انه رسول من عند رب السماوات جاء بايات واضحات انه رسول الذي يقدر على كل شيء وتفاجأ ان بني اسرائيل برضه ما صدقوش الناس دي كانت عايزه ايه قال ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين رسالة عيسى احنا ذكرنا فيها ملامح وذكرنا الآيات التي بعث بها عيسى قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور الإنجيل كتاب إيه؟ هدى الله سبحانه وتعالى يهدي الخلق إلى صراط مستقيم كان عليهم أن يتبعوا الإنجيل وكان عليهم أن يصدقوا عيسى بن مريم وأن يتبعوا هذه الآيات وأن يذعنوا لله سبحانه وتعالى إلها واحدا لا شريك له ونور يعني نور نور عكس الظلمات الله ولي الذين من يخرجهم من الظلمات إلى النور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نور إن القرآن نور نور يضيء ظلام البشرية يضيء جهل البشرية في لما جم يطبقوا عالمية النصرانية وهي لا تصلح لأن تكون عالمية عبر الأزمان لكل الأقوام وقفوا طبعا هنخليها نظام اقتصادي ايه بقى نعملها ايه قال لك اعملها راس ماليه قال لك لا خليها اشتراكيه طب نعمل نظام سياسي طب نعملها ايه نعملها ليبراليه طب نعملها ديمقراطيه طب نعملها نمحورها حوالين الفرد طب نمحورها حوالين المجتمع طب نخلي الاصل الكل ولا الاصل الجزء عارف ضلوا في نظريات كثيره جدا وفي الاخر قال لك ايه خلي يا عم الدين في الكنيسه وخلينا احنا في حياتنا لانها حقيقه لا تعمم غير انها في زمانهم كانت نور ايه اللي يخليك تقف تقول دايما ركز مع عدوك مين عدوك يا عبد الرحمن الشيطان ان الشيطان لما جه سيدنا في ايام سيدنا عيسى رفض او اوحى اليهم او إيه إيه إيه وسوس اليهم الا يؤمنوا بعيسى عليه السلام فلما مات عيسى فاذا بهم يقولون نؤمن بعيسى بجد والله نطبق بقى كلام سيدنا هتطبقوه فين قال تعالى هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين هدى ونور وهدى وموعظة مين للمتقين ثم قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أن ينبغي على أتباع عيسى بن مريم في زمان عيسى بن مريم أن يؤمنوا بعيسى بن مريم وأن يتحاكموا إلى عيسى بن مريم هنسأل سؤال هل جاء الأنبياء معلمين أم حكام مش كله أن هناك أنبياء جاءوا فقط معلمين يعني معاه رسالة إحياء آثار من دثر من قبله وهناك أنبياء جاءت برسالة رسالة ينبغي أن تقوم أن يتحاكم إليها الناس أن يقضي هو بين الناس أن يشرع للناس هل كان الإنجيل في زمان عيسى عليه السلام كتاب تشريع أم كتاب موعظة فقط الاثنين احنا قلنا هو هدى وموعظة للمتقين وبعد كده ليه وليحكم أهل الإنجيل طب القرآن دي ما فيش فيها خلاف يعني القرآن آيات كثيرة جدا إن الحكم إلا لله قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الفرق بين الكفر والظلم والفسق يقول لك لأن السبب اللي يقول لك إمتى من لم يحكم ما أنزل الله يبقى كافر وإمتى يبقى فاسق وإمتى يبقى ظالم هو بداية اللي ما بيحكمش بأنظار الله ده عنده ايه ده يقينا عنده مشكلة يقول لك إذا رد حكم الله سبحانه وتعالى ظنا منه أن حكمه أفضل من حكمه يقول لك لا لا لا لا, لا كلام ربنا ده كلام كان ينفع بقى من إيه من 1400 سنة أيام الجمال وال والبغال والحمير دلوقتي احنا بنركب عربيات سي 180 فاحنا بالنسبة لنا ايه الكلام ده ما ينفعش ان هو ن- نتحاكم اليه ونتحاكم الى اه، شريعتنا او الى ارائنا نقعد مع بعض كده نشوف احنا ممكن نعمل ايه ونعمله يقول لك من ظن أن حكمه وحكم قومه أفضل من حكم الله فقد كفر بما أنزل على محمد ليه؟ لأنه يعتقد أن كلامه أحسن من كلام وحكمه أفضل من حكم ربنا قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون طيب أحيانا بيبقى الدافع للحكم بغير ما أنزل الله مصلحة إن أنا بحب فلان فنيجي نتحاكم انا مثلا بحب الشيخ ياسر وبعدين هو- وهو آه، آه، وقع في مظلمه او وقع في نزاع بينه مثلا وبين فلان فانا قمت قايل ايه؟ قمت قايل آه، لا لا لا مش معقول ان انا اطلع كده الراجل الطيب اللي انا بحبه ده من غير حق ولا باطل او ما حكمت له كده انا اسمي ايه؟ اسمي ايه؟ ظالم فيقول لك ان هنا انت تأثم طبعا بقى ان انا لما تسالني اقول لك والله العظيم حكم ربنا طبعا يقينا صح انا عارف ان انا عندي مشكله يعني بس بصراحه ما اصل ما ينفعش هنا الناس م- ايه ظالم طيب حاجه تانية عرض عليا رشوه عشان احكم ليه لواحد تاني قال لي بقول لك ايه هتحكم هنا ولا هنا طب بص بص على العربيه ديت طب بص على الشقه ديت طب بص على الفلوس ديت احنا ملناش بقى الا انت كلمة مشهورة عند المصريين خلص بس ومالناش بقى كلمت فقمت انا حكمت اللي ايه للي هيديني الايه البركة حكمت للي هيديني رشوة ده كده أنا اسمي ايه فاسق اهل الانجيل رفضوا ان يتحاكموا الى عيسى ابن مريم رسول الله كما رفضت بنو إسرائيل أن يتحاكموا إلى موسى بن عمران رسول الله أيضا لكن كان الحامل والدافع لبني إسرائيل على ترك الحكم ما أنزل الله هو فسقهم هو حبهم للدنيا هو ماديتهم أنه عارف الصح شاف آيات واضحات على أن الله على كل شيء قدير شاف آيات واضحات على الإيمان بالغيب شاف أما- آيات واضحات على إحياء الموتى وعلى أن هناك بعث وحساب وجزاء ومع ذلك لم يؤمن ليه؟ فاسق فين عتب الله على المصريين لما أطاعوا فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوه ليه؟ ايه اللي خلاهم يطيعوا رجل يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري هو في بني ادم في الحياه ممكن يصدق الكلام ده يعني فرعون نفسه مش مصدقه هو نفسه عارف ان هو بيكذب هو نفسه حقيقه هو نفسه فعلا عارف ان هو بيكذب ايه اللي خلاهم يعينوا كده ويسكتوا مصالحهم فاسقين قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نقطة حكم يقولوا في فرق بين رأيك وفرق بين حكم ربنا لما تيجي تتكلم عن مسألة شرعية ما تقولش إيه رأي الشرع إيه رأي الشرع ده هو الشرع له رأي الشرع بيحكم إن الله قد حكم بين العباد إن المسألة اللي فيها نص ده اسمه إيه اسمه حكم علينا في التعامل مع احكام الشريعه نقول ايه سمعنا واطعنا انك تسمع وتطيع انك تنقاد لامر الله لكن تقول له والله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشاركه اليهود والنصارى في اعيادهم يقول لك والله اصل انا ايه المساله ديت انا كنت سمعت شيخ وسطي بيقول كلام مش كده فأنا هقول لك حضرتك هو الدين قال الله قال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لقد أبدلكم الله خير منهما ونهى أصحابه أن يحتفلوا بيوم كانوا يحتفلون به في المدينة نهاهم مسألة ما مش محتاجة يعني كثير ب- بحث ومذاكرة وبعدين لو انت يا سيدي مع مسألة الأحاديث والآيات ما انا يا عم ماليش دعوه بالاحاديث ولايات ومش عايز اعرف الكلام ده ومش عارف قوي واصل انا مش مطلع واصل انا مش مذاكر ويعني برضه ممكن حد يضحك عليا كده ولا كده طب يا سيدي ما في كتب فقه موجوده ابحث اي كتاب اي كتاب في بيتكم هتلاقي فيه احكام شرعيه افتح اي كتاب هتجيب لك اقوال علماء ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وابن كثير وابن تيميه وابن القيم هتجد علماء كثيره عبر العصور بين 1400 سنه كل 100 سنه علماء كثر بيتكلموا في مثل هذه المواضيع في قضايا حسمت لسه هنقعد بقى من الاول تاني نبحثها جديد ليه؟ شاهد انه علينا ان نتحاكم الى شرعنا كما كان بنو اسرائيل عليهم ان يتحاكموا الى شرعهم فلما لم يتحاكموا إلى شرعهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى هناك من عوقب بالتيه وهناك من عوقب بجور وتسلط المفسدين على ذلك أقف عند هذا الحد في قصة نبي الله عيسى الرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالإنجيل ذكرنا كيف كانت أحكام الإنجيل أنها كان فيها أحكام متعلقة بعلاقة المسلمين أو علاقة أهل الإنجيل بعضهم مع بعض علاقة حب ونصرة وزرع أخرج شطأه فآذره فاستغرب فاستوى ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمر عيسى بن مريم في الإنجيل بالجهاد في سبيل الله وأن الله سبحانه وتعالى اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأن ذلك مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الإنجيل بشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن الإنجيل كانت فيه شرائع أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يتحاكموا إليها ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى وضع عن بني إسرائيل بعض الآثار والأغلال وحرم عليهم أشياء كانت حلال لهم في التوراة وحرم عليهم أشياء كانت حلال لهم في التوراة خصوصية لهؤلاء الذين بعث فيهم عيسى ابن مريم وأن عيسى ابن مريم عليه السلام جعل الله سبحانه وتعالى معه من الآيات التي ينبغي أن يؤمن عليها من شاهد هذه الآيات نكمل في المرة القادمة كيف تعاملت بنو إسرائيل مع عيسى بن مريم وكيف ظهر الحواريون والأنصار وأقف عند هذا الحد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم